انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
الوحدة فقدان الشغف الخوف من المسؤولية كلها حاجات تبان صغيرة بس بتأثر على حياتنا بشكل كبير عايزين نتكلم مع بعض ونناقش مشاكلنا يمكن نلاقي لها حل ممكن نطلع بفكرة أو نشارك رأي بس أهم حاجة تعرف إنك مش لوحدك استنوني هكون معاكم أنا شهد طارق في برنامج سبوتايا على تسعينات اف ام
سبوتايا مع شهد طارق كل يوم اثنين الساعة 7 الا ربع على تسعينات اف ام
يا مساء الفل على كل مستمعينا مستمعين راديو تسعينات اف ام انا شهد طارق هكون معاكم كل يوم اتنين في برنامج سبوتايا النهارده هنتكلم عن حاجه كلنا محتاجينها في حياتنا حاجه بتدي للحياه طعم ومعنى هنتكلم عن الصداقه معظم الناس دلوقتي والاغاني اللي بنسمعها بقت بتتكلم عن غدر الصحاب وصاحبك اللي باعك فئه قليله منهم اللي بيتكلموا عن الصحاب الحقيقيه الجدعه اللي ساعات بيبقوا اخوات مش صحاب جايز لانهم مبقوش موجودين كتير ونادرا قوي ما بنلاقيهم كل مرحلة في حياتنا بيكون ليها صحابها اللي ممكن لما نفتكر الفترة دي بنفتكرهم يعني في صحاب المدرسة اللي بنشوفهم كل يوم لمدة ست سبع ساعات في المدرسة بعد كده نطلع على الدروس ست سبع ساعات كمان وآخر ساعتين في اليوم الخروجة اللي بعد الدرس فعارفين الناس دي احنا بنشوفهم ونقضي معاهم وقت أكتر من أهلنا بكتير عشان كده صحاب المدرسة دول دايما بيبقوا مميزين عند معظم الناس وبعد صحاب المدرسة بنلاقي صحاب الجامعة اللي كانوا عشرة كام سنة بس عدوا علينا كأنهم عشرة عشر سنين من كتر التفاصيل اللي فيهم وما كانش بيهون علينا الوقت إلا قعدتنا وشكوتنا لبعض اللي بتخلينا نحس إننا مطمنين إن إحنا في مركب واحدة وفرحتنا إننا بنتخرج مع بعض دي فرحة تانية وعلى قد فرحتنا وإحنا بنتخرج على قد زعلنا إن ذكرياتنا في المكان ده خلصت بسرعة كده وفي بقى أصحاب الشغل ودول مش أي حد ممكن يلاقيهم عشان في الشغل بيبقى فيه ميكس بين مختلف الأعمار والخبرات وتحس إن في الشغل دايما بيبقى فيه منافسة كده فنادرا لما تروح تشتغل في مكان وتعرف تتصاحب على ناس عشان كده دايما بيبقى اسمهم زمايل أكتر مش صحاب بس عامة اللي بيلاقي صحاب الشغل دول بيبقى محظوظ عشان بجد ساعتها بيهونوا عليه كتير قوي وفي الصحاب اللي بيجمعنا بيهم مواقف معينة أو حاجات مشتركة زي السفر أو الحفلات أو التمرين ومن أغرب المواقف اللي ساعات بنسمع عنها إن اتنين صحاب صداقتهم بدأت بخناقة في بقى من الصحاب دول اللي بيكمل معانا وفي اللي علاقتنا بيهم بتخلص مع انتهاء المرحلة اللي كنا فيها واللي بيكملوا معانا دول بيبقى علاقتنا بيهم قوية لدرجة إنهم كملوا معانا المرحلة اللي بعدها اللي المفروض بنتعرف فيها على ناس جديدة وعالم جديد يبقى مفيش شك إن في أي مرحلة في حياتك مهما كان فيها ضغط وكانت صعبة إحساس إن في حد بيشاركك الضغط ده وبتفضفضه لبعض ده بيهون عليك كتير وبيحسسك إنك مش لوحدك ومن هنا نسأل هو مين اللي بجد يستحق إن أقول عليه صاحبي وما تخلاش عنه بسهولة هنعرف إجابة السؤال ده لكن هنروح لفاصل بسرعة ونرجع لكم تاني
زمان بس مش زمان ألف ليلة وليلة زمان وقت الطفولة الحلوة وأيامنا الجميلة كان عمري عشرة اتناشر مش أكتر من كده عرفت كريم صديقي اللي من أيام الصبا إخوات مش أصحاب يمكن تقول علينا يفرقنا بس الشكل والاختلاف اللي في أسامينا نفس حب الكورة فينا ولعبها اللي بالساعات هتلم فرقة هلم فرقة ونلعب على التيشيرتات ياما في مدخل العمارة سهرنا عشان الوقت اتأخر والصبح للأتاري اليوم في ثانية كان يتأخر في الشتا كنا نتقابل بعد خروج المدرسة المدرسة تكمل العصابة بينا وننزل تاني على العشاء في اللي منا هادي عاقل واللي صوته عالي هيصة واللي ملوش في المشاكل واللي خناقاته عويصة واللي من صحابنا بعدوا عشان سيجارة جديدة غير لفوا مهما لفوا تاهوا رجعوا لأن ملكش غير كشك عبده كان مجمع جنبه ملح حبايب ألف كنا كتير ومحد غايب واللي غيب أكيد في ظرف في الفرح دايما جماعة وما ينقص منا واحد في العزة تلقانا صف كتف في كتف وظهر واحد الزعل ما بينا نادر كلمة آسف كانت تدوب أي خصام ما بينا كان وجنب أخويا إياك تهوب أيوة عيلة بدون روابط الأسر والقرايب أختك وأختي وأهلك أهلي في وجودك أو كنت غايب صحاب أصلية فقرية دماغهم مشكلة رجولة ومية مية دول عشرة قديمة مكملة لو فين أراضينا حاسين ببعضينا كبرت وشوش بس القلوب جدعان ما اتغيروش عايز احكي لكم على السعادة والايام الحلوة بينا ألبوم عمرو في المعمورة قبل راس صدري ومارينا العربية حمولة خمسة بس راكب فيها سبعة بنسافر الصبح بدري ونرجع بالعافية في تسعة الحكاوي قبل نومنا نفضل باليومين صاحيين الشاليه لو أوضة واحدة عادي كفي أربعين فرقت الجامعة بينا باختلاف مواعيدنا واتخرجنا بسرعة منها بس كنا خلاص بعدنا صوت الجيش عمال ينادي اللي داخل واللي أجل واللي أخد الإعفاء دغري والمعاد الفيزا سجل كبرت الدنيا علينا والمكالمة بالميعاد أصل فلان هاجر لكندا وفرق التوقيت بالساعات هما اتنين تلاتة بقيوا في الوصال والاتصال ونقول الدنيا تلاهي وكل واحد حاله حاله في يوم أبويا تعب كنت هموت من الخوف عليه القدر يعمل بصر طب هتصرف أعمل إيه فكلمت أول نمرة من صحابي كنت فاكرها حس بيا واللي فيا من مكالمة وفي أولها ونص ساعة وكان تلاتة من صحابي قصادي جم زادوا أكتر بعد ساعة أيوة دول صحابي هم ورجعنا تاني صف واحد كتف في كتف وظهر واحد كل إخواتي كانوا جنبي وما نقص منا واحد قام أبويا بعدها كانوا سندي وقتها والحكاية دي حقيقة والله ما ألفتها صحاب أصلية فقرية دماغهم مشكلة رجولة ومية مية دول عشرة قديمة مكملة لو فين أراضينا حاسين ببعضينا كبرت وشوش بس القلوب جدعان ما اتغيروش
ورجعنا لكم بعد الفاصل اتكلمنا قبل الفاصل عن أنواع الصحاب وقلنا هنحاول نعرف مين هو الصاحب الحقيقي وسط ناس كتير بنقول عليهم صحابنا احنا بنشوف ان احنا اللي بنختار صحابنا بس الحقيقة ان صاحبك ده بيبقى نصيبك واكبر دليل على ده انك ساعات بتقابل شخص بتحس انك عارفه من زمان وبتلاقي نفسك اندمجت معاه بسهولة واوقات بتبقى مستغرب من الموقف اللي جمعكوا وخلاكوا صحاب اصلا أو إزاي انتوا لسه صحاب لحد دلوقتي رغم اختلاف الظروف أو بعد المسافات حتى ساعات بنشوف كتير اتنين من كتر ما هما صحاب بتحس ان تفاصيلهم واحدة من أول الشكل وطريقة الكلام بتحس انهم اخوات أو على الأقل قرايب من كتر التشابه اللي ما بينهم ويجي هنا سؤال ازاي أقدر أفرق بين الصاحب اللي بجد واللي عامل نفسه صاحبي أصل أكيد مش أي واحد قلت عليه صاحبك هيبقى صاحبك بجد انا بستغرب من الناس اللي اول ما يتعرفوا على حد يبقى صاحبي واخويا وحبيبي ده بالنسبه للولاد طبعا بالنسبه للبنات اول ما تتعرف على بنت خلاص دي بقت البستي ويعرفون كل تفاصيل حياتهم واسرارهم ويرجعوا في الاخر يزعلوا لما يبيعهم في اول مطب ويعيشوا بقى في جو غدر الصحاب الفكره ان دول ما كانوش اصلا صحاب لو كنت حافظت على علاقتك بيهم كزمايل او صحاب من على الوش لحد ما تعرفهم ما كانش كل ده حصل ومش بقول اننا نفضل نحط مسافات بينا وبين الناس بس لازم ناخد احتياطاتنا الاول مش عشان عايز نبقى صحاب اقوم رميلك كل اسراري عشان كده لازم تدي نفسك فرصة الاول تعرف مين اللي معتبرك صاحب مصلحة ومين اللي بيتكلم على قد الدراسة او الشغل ومش بيتكلم معاك في اي توبكس خارجية ومين اللي مش عايزك تعرف تفاصيل عن حياته ومين اللي بيعاملك على حسب مود وعامل ايه النهارده مش بقول نحسس نفسنا ان الناس كلها مصاحباني عشان مصلحة وهيبيعوني في الاخر وصحاب كلها غدارة والجو ده الصح انك تتعامل في الاول بنية كويسة لكن في نفس الوقت بحذر ليه بقى؟ لانك للأسف ممكن يعدي في طريقك ناس بتاعت حوارات ونيتهم مش صافية للأسف الموضوع ده بيبقى عند البنات أكتر شوية من الولاد يعني مش دايما هتلاقي ولد بيتكلم عن واحد صاحبه من وراه لكن البنات هو هو هو ما شاء الله تبقى فاهماكي آه، انك اختها مش صاحبتها والمشكلة ان فعلا ممكن يبقى في بينكوا عشرة بس تكتشفي المصايب بعد كده الناس دي بجد ربنا يبعدهم عن اي حد لانهم فعلا بيبقوا بوشين ويا سلام بقى على اصحاب المصلحة بجد يا جماعة ازاي في ناس بتعمل كده يحسسك انك اقرب صاحب ليه عشان عايز منك مصلحة ومجرد ما مصلحته تخلص بيعمل ولا كأنه عارفك المشكلة ان بجد ما بيصعبش عليا غير الناس اللي بيصدقوا وبيبدأوا يتعاملوا معاهم انهم صحاب بجد ومش دول بس اللي بنشوفهم في اشكال كتير من الناس اللي عاملين نفسهم صحابك بس بيأذوك من غير ما تحس زي انهم يخلوك تعمل حاجات مش شبهك او عكس مبادئك واخلاقك بس عشان يعتبروك واحد من الشلة او يفضلوا يحبطوك ويحسسوك انك دايما اقل منهم للاسف هما منتشرين قوي لدرجة ان في ناس كتير جالها trust issues وما بقوش مصدقين ان في حاجة بجد اسمها صاحب حقيقي بجدع وممكن يقف جنبك من غير مقابل ويحب لك الخير من كتر النماذج الوحشة اللي قابلوها ما تخليش الناس دي واللي عملوه فيك يأثر عليك ويفقدك ثقتك في نفسك وفي اللي حواليك ارميهم ورا ظهرك والغيهم من حياتك خالص لأن الصاحب الحقيقي هو اللي هيساعدك تطلع لقدام مش هيكسر فيك ويسحبك لورا خلينا بقى نفصل من سيرة الناس دي ونروح نسمع الأغنية دي مع بعض ونرجع تاني
للي قال ملناش مكان واللي قفلوا البيبان علشان ندوه وعبوا فينا للي عاشونا بكلام واللي ما ادوش اهتمام حتى باله وخلوا بينا للي عايشنا بصراع واللي جبنا لهم صداع طب ادينا اهو احنا اهو قلنا لكم زمان اننا جايين وادينا جينا للي وقعنا في سباق واللي دخلنا في خناق عطلنا بيه فاكرينه واللي وشه تاني بان لما شفنا في امتحان واحتاجنا ليه حافظينه كل صاحب مرة باع كل حب قال وداع ومسكنا فيه احنا هو رميناكم حتف مع التانيين هلا بلا دغ دغ دغ دغ جبناها من تحت وشفنا المرمغة قلبت درمغة بدراعنا كتبنا تاريخ اه ظبطت مسطرة كل اللي تعبنا خلاص اترمى ورا طلقة في مشوارنا وخرجت طخ طخ طيخ دغ دغ دغ دغ كنا ليل نهار حروب واتحدف علينا الطوب وما همناش عدنا جلدنا نحس خلاص خدنا نتكلم رصاص وما هزناش وقوينا خدنا ضرب من القريب واللي كان عامل حبيب باعنا ببلاش منسناش وعفرنا وقلنا هنبقى يوم وبقينا كله زي العنكبوت يسجنك جوه الخيوط شاطر لعيب يا جماله واما تعلى تبقى فوق يجي ويطاطي في هدوء يعمل حبيب او ماله كل دول حب الدروس باختلاف شكل النصوص كوكتيل عجيب دي الحياة طول ما بنحلم بنقع ونقوم قوم دغ دغ دغ دغ جبناها من تحت وشفنا المرمغة قلبت درمغة بدراعنا كتبنا تاريخ اه ظبطت مسطرة كل اللي تعبنا خلاص اترمى ورا طلقة في مشوارنا وخرجت طخ طخ طيخ دغ دغ دغ دغ جبناها من تحت وشفنا المرمغة قلبت درمغة بدراعنا كتبنا تاريخ اه ظبطت مسطرة كل اللي تعبنا خلاص اترمى ورا طلقة في مشوارنا وخرجت طخ طخ طيخ دغ دغ دغ دغ العب
طخ طخ طيخ
ورجعنا لكم وهنتكلم بقى دلوقتي عن الصاحب اللي بجد اللي بنقول عليه الصديق الصدوق انتوا عارفين الاول يعني ايه اصلا الكلمه دي احنا دايما بنقول الاكسبريشن ده على اعز صحابنا لكن يا ترى معناه ايه الصديق الصدوق هو الصديق الذي يصدقك القول يعني الصديق اللي يقولك الحقيقه حتى لو هتزعلك طالما هي في مصلحتك ساعات من كتر ما بنحب حاجه بنكذب على نفسنا وبنستنى اللي حوالينا يأيدوا رأينا لكن ممكن نتفاجئ بأعز صحاب بأعز صحابنا واللي بنثق في رأيهم بيقولوا لنا حاجة عكس اللي احنا عايزينها وهو ده بقى الصديق الصدوق اللي يقولك الحقيقة حتى لو هتزعل منها عشان خايف عليك وعلى مصلحتك وعشان دي من أهم صفات الصديق اختاروا ان هم يحطوا صفة الصدق جنب كلمة الصديق مش اي حد تاني ومن الصفات التانية اللي بتميز علاقة الصحاب هي انهم ممكن يقعدوا بالسنين ما يشوفوش بعض بس اول ما يتقابلوا يبقوا كانهم لسه سايبين بعض امبارح وبدل ما يقضوا القعدة في العتاب وازاي ما تكلمنيش وما بتسألش عليا يقضوا القعدة في الضحك والهزار ويفتكروا ذكرياتهم الحلوة صحابنا اللي بجد هما اللي بيفهمونا من غير ما نتكلم بنكتشف انهم عارفين حاجات عننا عمرنا ما قلناها قدامهم وممكن احنا اصلا ما نبقاش واخدين بالنا منها بيدعمونا وبيشاركونا حكاياتنا واسرارنا والمواقف اللي بنعدي بيها مع بعض واللغة المشتركة اللي ما بينا اللي محدش بيبقى فاهمها غيرنا احنا وبس والخطط اللي بنحطها وما بنعملش منها حاجة في الآخر بس على الأقل بيبقى في بينا اهتمامات وأحلام نفسنا نحققها سوا في حاجات ما بنعرفش نتبسط بيها من غيرهم وما بنعملهاش غير وهم معانا لأنها من غيرهم ملهاش طعم الصاحب الحقيقي بتحس إنه فرحان لك من قلبه لما بتنجح في حاجة وبتحس بزعله عليك لو أنت متضايق عشان كده بيقولك الصديق وقت الضيق لأن الصحاب الحقيقية بتتعرف وقت الأزمات عارفة إن ممكن يبان كلام تقليدي بس هي دي الحقيقة صحاب السهر والقعدة الحلوة كتير لكن اللي بيقفوا معاك في شدتك ويستحملوك في أسوأ حالاتك وتحس بحنيتهم عليك دول اخوات مش صحاب عشان كده الصحاب مش بكترهم ياما في ناس عندهم صحاب ما يتعدوش بس مش عارفين يلاقوا فيهم صاحب واحد حقيقي ومش لازم يكون ليك صحاب في كل مراحل حياتك ممكن تعدي عليك فترات ما يبقاش ليك صحاب خالص وده مش معناه انك وحش او ان محدش بيحبك ده معناه ان الناس دي مش شبهك وما ينفعش تغير من نفسك عشان تكسب صداقات كتير لان عمرك ما هتحس بعلاقة الصداقة دي الا لو حسيت انك على طبيعتك ومش محتاج تتصنع قدامهم صحابنا بيبقوا شبهنا في حاجات كتير او بينا اختلافات بس بنكمل بيها بعض وعشان الصاحب ساحب لازم تنقي صحابك صح حتى لو مش نفس طباعك على الاقل يكونوا من نفس البيئة والتربية وصحاب السوء ممكن يجيلك فترة وتعدي عليهم بس المهم تلحق نفسك بسرعة وتبعد عنهم وما تخافش انك لو بعدت عنهم مش هتلاقي صحاب تانيين اتأكد ان هيجيلك وقت يبقى عندك صحاب شبهك وتعيش معاهم كل اللحظات اللي كان نفسك فيها خلونا بقى نطلع دلوقتي لآخر فاصل مع بعض ونرجع لكم تاني
أول مرة ألاقي صاحب ما يعاتبش صاحب جدع كل اللي محتاجه ما يتأخرش سهران معايا بيواسيني وما بينامش مهما سمعت كلام بيقوله ما بزهقش قلبي المشاكل بتتحل مهما حصل غير لي مودي ونساني كل الزعل علمني ازاي اعيش دايما عندي امل وشغل لي وقتي ما بقتش احس بملل بياخدني معاه لأماكن عمري ما روحتها وشفت معاه مواقف عمري ما شفتها وراني بلاد عرفني على أهلها وأخدت على الناس دي كلها ياخدني معاه لأماكن عمري ما روحتها وشفت معاه مواقف عمري ما شفتها وراني بلاد عرفني على أهلها وأخدت على الناس دي كلها عشت الحقيقة وعشت معاه جوا الخيال وقدرت أنا في كل حاجة أحس بجمال فهمنا أفكر في الكلام قبل ما يتقال كان دايما عنده جواب على أي سؤال صاحب وفي نعمة بالمال ما يتقدرش لما تلاقيه خليك معاه وفيه ما تفرطش تمشي معاه طريق حياتك ولا تندمش هو اللي باقيلك قرب منه ما تبعدش بياخدني معاه لأماكن عمري ما روحتها وشفت معاه مواقف عمري ما شفتها وراني بلاد عرفني على أهلها وأخدت على الناس دي كلها بياخدني معاه لأماكن عمري ما روحتها وشفت معاه مواقف عمري ما شفتها وراني بلاد عرفني على أهلها وأخدت على الناس دي كلها
ورجعنا لكم بعد الفاصل وخلينا نتكلم عن حاجة ممكن معظمنا يكون عدى بيها أكيد كل واحد فينا كان عنده صديق وخسره أو بعد عنه بطريقة ما وخسارة الصديق دي من الحاجات الصعبة حتى لو عملتوا في بعض حاجات توصلكوا انكوا بقيتوا مش طايقين تسمعوا سيرة بعض بعد ما بيعدي شوية وقت كده ساعات بتفتكروا حاجة اتقالت ما بينكم موقف عديتوا بيه صورة أو فيديو ليكوا ساعتها بتحسوا ان انتوا زعلانين قوي ان العلاقة دي انتهت كده وما بتبقوش مصدقين ان الشخص اللي كنتوا معاه 24 ساعة وما بتخبوش عليه حاجة ما بقيتوش بتتكلموا مع بعض كلمة واحدة كل واحد ما يعرفش حاجة عن التاني وعشان الخسارة دي بتبقى كبيرة وبنزعل عليها حاولوا دايما تكونوا عملتوا كل اللي تقدروا عليه قبل ما تنهوا علاقة الصداقة دي ساعات بجد في صداقات بتنتهي على مواقف تافهة أو سوء تفاهم بس عشان محدش عايز يواجه التاني أو عشان موقف حصل وكل واحد شايف إن التاني اللي غلطان فخلاص بقى صحوبيتنا خلصت لحد كده لو انت بجد باقي على علاقة الصداقة دي ومش عايز تخسرها أحسن حاجة هي المواجهة والصراحة لو في حاجة مضايقاك قول عليها لو موقف حصل وانت مش فاهم ليه صاحبك عمل كده روح اسأله لو حد تالت جه قالك حاجة عليه أو إنه اتكلم عليك أو عمل أي حاجة من وراك روح اتكلم معاه لو حسيت إنه بيبعد عنك روح قوله والفت انتباهه واسأله سؤال واضح وصريح لو هو مش حابب إنكوا تكملوا كأصحاب وده مش هيقلل من كبريائك في حاجة بالعكس انت كده تبقى عملت اللي عليك ولو فعلا هو مش باقي على علاقة الصداقة دي يبقى ساعتها خلاص تقفل الباب ده وانت مرتاح وأخيرا أهم صديق ليك لازم يكون نفسك لأنك لو ما صاحبتش نفسك مش هتعرف تصاحب حد ولما تصاحب نفسك ده بيديك ثقة وشخصية مستقلة من صحابك وبيخليك قادر تختار مين اللي ينفع يكون صاحبك ومين لأ وصدقوني عن تجربة شخصية صحابك هتلاقيهم هتلاقيهم مهما طال الوقت ومن غير ما تغير من نفسك ولا تعمل حاجة انت مش راضي عنها هتلاقي اللي يحبوك زي ما انت بعفويتك وتبقى حاسس معاهم انك راضي عن نفسك في الآخر عايزة أقول إن كلمة صاحب مش مجرد كلمة دي فيها معاني كتير قوي الصحاب هما العيلة التانية اللي بنختارها الناس اللي بيخلوا الأيام الحلوة أحلى والأيام الصعبة أهون صاحبك هو مرايتك هو أول واحد بتجري عليه لما أي حاجة تحصل لك ممكن تتخانقوا كتير وعلى حاجات تافهة بس ما تقدروش تستغنوا عن بعض في الآخر علاقة الصداقة صعب إنها تتشرح في شوية كلام بس الأكيد إنك لو لقيت الصاحب الحقيقي اوعى تخسره لأنها بقت حاجة نادرة أوي اليومين دول وبكده حلقتنا تكون خلصت أشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية في نفس الميعاد يوم الاثنين الساعة سبعة إلا ربع كنت معاكم أنا شهد طارق في سبوتاية
الصحاب مش بالكلام ولا بكترة سنين وأيام صاحبك اللي بجد هو في ظهرك وعمره ما يقولك سلام لو في ايه عايزه تلاقيه يسندك تسند عليه بنزل لك وازاي هتمشي من غير السكة ما تتوهش بيه انت يا صاحبي عشان لقيتك جنبي فرش لطريق لبيتك صاحبي عشان اخترنا بعض ولو قدامي في ألف حد غيرك انت صاحبي عشان لقيتك جنبي فارش لطريق لبيتك صاحبي عشان اخترنا بعض ولو قدامي في ألف حد غيرك ماليش في الدنيا غيرك ماليش في الدنيا غيرك كنت لوحدي وكنت لوحدي والبيوت ما كانتش واحدة والطريق كان فيه تلاقي وباقي السكة هنكملها سوا انت جبل السؤال حيطة الكتف يوم ما مات انت اليد اللي بتطبطب وتعرف لو بعد الدنيا كلها انت يا صاحبي عشان لقيتك جنبي فرش لطريق لبيتك صاحبي عشان اخترنا بعض ولو قدامي في ألف حد غيرك انت يا صاحبي عشان لقيتك جنبي حد غير ماليش في الدنيا غيرك ماليش في الدنيا غيرك